أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله هذا هو الدرس التاسع عشر من دروس العقيدة الطحاوية نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا وتوقفنا وقوفا طويلا مع جملة الشيخ عليه رحمة الله تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات فتوقفنا مع كلمة الحدود وذكرنا أن السلف متفقون على أن البشر لا يعلمون لله حدا وأنهم لا يحدثون شيئا من صفاته لا يحدثون شيئا من صفاته وذكرنا أنه ينبغي التأويل الحسن التأويل الحسن لكلام الشيخ ودي نقطة يا جماعة محتاجين نقف معاها وقفة مهمة جدا إن ودي من أصول الجرح والتعديل أنه إذا جرت من أحد كلمة فإن هذه الكلمة لا تؤخذ بمفردها ليحاكم عليها وإنما توضع هذه الكلمة في حيز معتقده ومنهجه لأن البشر معرضون للخطأ والصواب عرضة للخطأ والصواب والبشر عرضة للحماس في أحيان فتخرج منه كلمة لا يقصدها فهو معذور بها سبحان الله العظيم يعني أليس الله جل جلاله قد ضحك وغفر ولمن قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك من شدة الفرح الرسول قال كده أخطأ من شدة الفرح فقد يحدث مثل هذا للسلف وقد يحدث لنا مثل ذلك ولذلك أنا لي رسالة صغيرة اسمها الله شهيد بيني وبينكم قلت أن كل كلمة قلتها في أي شريط أو في أي كتاب تخالف منهج السلف فأنا بريء منه لأن الخطبة تحكم والدرس يحكم والهيصة تحكم وسؤال في وسط اللخبطة وممكن يحكم يخلي واحد يغلط أو يقول كلمة ما يقصدهاش يجي واحد يحملها يعني في بداية المقدمات الأذى اللي بيعملها بتوع الشرايط بتوع الأشرطة عاملين مقدمة لشريط صلاة وجايبين كلمة ايه ده انت كل حتة في جسمك منه في شريط صلاة يقول لك بس ده بيقول بالحلول والاتحاد كل حتة في جسمك من ربنا لا انتوا عارفين ان انا سلفي يبقى تحمل الكلمة دي ان انا قصدي ايه منه يعني من اكرامه من جوده من كرمه من خلقه هو اللي خلقه مش قصدي انها منه آه الشاهد يعني بدي مثال على نفسي فضلا عن غيري يحاكم الشيخ ابو اسحاق الحويني على كلمه قالها في مساله العصاه والاصرار على المعصيه يحاكم الشيخ مصطفى العدوي على كلمه قالها آه في حق الشيخ الالباني يحاكم الشيخ والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان غلط أي كلمة تخرج من لسان شيخ ترد هذه الكلمة إلى أصل منهجه منهجه إيه سلفي يبقى خلاص يبقى الكلمة دي غلط عنده لكن هو سلفي ما طلعوش بيها بقى وافضل أشنع بها عليه إسات إن الإمام الطحاوي بيقول لا تحويه جهات الشد ما نجيش نقول بقى باللي بيقول إن هو إيه إن ربنا لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا مختلط بالعالم ولا خارجي ولا منفصل عنه لا ما بيقولش كده ده هو بيقول بالفوقية وإنما المقصود الحدود أو متعال عن الحدود قصده إيه بالكلام ده نقرأ الكلام تاني قال أبو داود الطيالسي كان سفيان وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وشريك وأبو عوانة لا يحدون ولا يشبهون ولا يمثلون يروون الحديث ولا يقولون كيف وإذا سئلوا قالوا بالأساس وسيأتي في كلام الشيخ وقد أعجز خلقه عن الإحاطة به فعلم أن مراده أن الله يتعالى عن أن يحيط أحد بحده الحد يعني الوصف الدقيق أو بيسموه الجامع المانع هي دي ده معنى كلمة حد يقولوا ايه أصول كل علم عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة إلى آخر الحدود يبقى المقصود أن أصول كل علم عشر الحد الحد اللي هو التعريف ده معناه معناه في اللغة الحد التعريف ويقولون الحد ينبغي أن يكون جامعا مانعا جامع مانع يدخل بيه أشياء ويخرج بيه أشياء ربنا سبحانه وتعالى ما حدش يقدر يحده اللي هو الوصف الجامع المانع ليه؟ ربنا قال ولا يحيطون به علما تقدرش ما قدر الله حق قدر ما تقدرش ربنا أعظم من أن تحيط به علما بحيث تحده وأيضا ربنا جل جلاله أعظم من الحدود تعالى عن الحدود سبحانه وتعالى هذا معنى أنهم كانوا لا يحدون وسيأتي في كلام الشيخ وقد أعجز خلقه عن الإحاطة به فعلم أن مراده مراد الطحاوي يعني أن الله يتعالى عن أن يحيط أحد بحده ولا يحيطون به علما لأن المعنى أنه متميز عن خلقه منفصل عنهم مباين لهم احنا قلنا ان اللي اضطر الشيخ ان يقول الكلام ده ان الصوفيه بيقولوا بالحلول والاتحاد ان الصوفيه بيقولوا بان ربنا حال في خلقه اللي هم بيقولوا ما الكلب والخنزير الا الهنا وما الله الا رائب مكنس نظرت الى كل شيء فوجدت ربي في كل شيء ده كلام الصوفيه ان ربنا موجود في كل حاجه زي ما بيقولوها ان واحد بيقولوا له ربنا فين قال لهم اللبن ده فيه زبده اه فيه زبده الزبده فين قالوا له في اللبن كله كده قال اهو ربنا في الكون كله كده الكلام ده كلام كفري والعياذ بالله لا ده احنا عقيدتنا ان الله جل جلاله مستو على عرشه فوق سماواته استواء يليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير احفظ الكلام ده ان الله ايه مستو على عرشه قول قول مستو على عرشه فوق سماواته استواء يليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير تعرف تقول الكلمتين دول يبقى ربنا سبحانه وتعالى مستوى على عرشه فوق سماواته ده دي عقيدتنا ما هوش مختلط بالعالم فالشيخ لما يجي قصده يرد على اللي بيقولوا ان ربنا سبحانه وتعالى اللي هم بيقولوا بالحلول والاتحاد فقال الكلام ده قال لا تحده بالجهات الست اعظم سبحانه وتعالى وإن كان يصف الله بالفوقية سئل عبد الله ابن المبارك عليه رحمة الله بما نعرف ربنا قال بأنه على العرش بائن من خلقه ومن المعلوم أن الحد يقال على ما ينفصل به الشيء ويتميز به عن غيره الله تعالى غير حال في خلقه ولا قائم بهم بل هو القيوم القائم بنفسه المقيم لما سواه فالحد بهذا المعنى لا يجوز أن يكون فيه منازعة في نفس الأمر أصلا فإنه ليس وراء نفيه إلا نفي وجود الرب ونفي حقيقته أما الحد بمعنى العلم والقول وهو أن يحده العباد يوصفوه يعني هذا منتف بلا منازعة بين أهل السنة قال أبو القاسم القشيري في رسالته سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي قال سمعت أبا منصور بن عبد الله قال سمعت أبا الحسن العنبري قال سمعت سهل بن عبد الله التستري يقول وقد سئل عن ذات الله سهل بن عبد الله التستري فقال ذات الله موصوفة بالعلم غير مدركة بالإحاطة ولا مرئية بالأبصار في دار الدنيا وهي موجودة بحقائق الإيمان من غير حد ولا إحاطة ولا حلول وتراه العيون في العقبة ظاهرا في ملكه وقدرته وقد حجب الخلق عن معرفة كنه ذاته ودلهم عليه بآياته فالقلوب تعرفه والعيون لا تدركه ينظر إليه المؤمن بالأبصار من غير إحاطة ولا إدراك نهاية ده كلام سهل بن عبد الله والواحد لما يقف يلاقي ان ده كلام القشيري في رسالة وده كلام سهل التستري ودول بيزعموا انهم من ائمة الصوفية سبحان الله العظيم الكلام سني خالص يبقى القضية هنا ايه ان الصوفية كانت مشكلتهم ان كلهم ما يلاقوا كلمة حد بس ده صوفي لذلك هم جعلوا الصوفي الكبير ابو بكر الصديق هم بيقولوا كده نسبوا والكلام ده برضه موجود في زماننا بعض الجماعات والدعوات ساعة ما يشوفوا عمل مشهور وعمل متقن يروحوا حاطين عليه اليافطه ده تبعنا مع انه لا تبعهم ولا حاجه وللاسف الشديد ان بعض اخواننا بيخونوا الدعوه بيخونوا دعوتنا يخونوا الدعوه السلفيه بانهم يتورعوا ورع كاذب ان ننتسب ما يقولش لا انا سلفي ما بيقولش ورع زي بقول كده ورع كاذب يتورع قدامه فرصه انه يتصدر في عمل من الاعمال ياتي بثمره للدعوه ويتورع عن هذا العمل ورع كاذب ورع كاذب سيدنا يوسف عليه السلام قال له ايه قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم احنا بنقولش اطلب سلطه ولا اطلب منصب ولكن اذا جت فرصه لخدمه الدين العلماء يقولوا لا اثاره في القربات لانك لما بتسيب الفرصه دي بتسيب المنبر ده بيطلعوا المبتدع ويطلعوا الضال ويضيع او بتسيب فرصه ان ينسب العمل الى منهجنا بينسب لغيره فلذلك بنقول ان هؤلاء العلماء لما نسبوا الى الصوفيه بقى ذكرهم لما اجي اقول قال سهل قال القشيري في الرساله تلاقي في حرج في صدور الإخوة جهل ده جهل برضه من الإخوة لأنه بقت حرب الصوفية والعداء للصوفية لمجرد الاسم لا احنا أهل السنة منهجنا بيقول أننا نقبل الحق ممن جاء به كائنا من كان ونرد الباطل على من جاء به كائنا من كان فنقبل الحق حتى لو جه من صوفي ونرد الباطل حتى لو جه من سلفي بس بنقول ان ما تصدقش ان كل اللي اسمه نسب الى الصوفيه انه يبقى ايه؟ انه يبقى صوفي لا مش شرط خالص بالعكس بتسمع كلام الجنيد يقول طريق وهذا محكوم بالكتاب والسنه وكل الطرق الى الله مسدوده الا خلف النبي محمد كلام زي الفل مين بقى يقول الجنيد كان صوفي حتى لو نسبوا اليه اقوال لو جيت عند التحقيق والمفروض بعض الاخوه يتفرغ لهذه المساله تدقيق نسبة الأقوال الباطلة إلى هؤلاء الأئمة هتلاقي معظمها بدون إسناد مش هتلاقيها صحيحة فالشاهد إن هؤلاء العلماء لم يكونوا صوفية ولا يعرفوا مسألة الصوفية ولكن قد يبدو لهم كلمات طار بها الصوفية ترد هذه الكلمات ويظل على أصل هذا الرجل إنه عالم اسمع الكلام ثاني يقول ذات الله موصوفة بالعلم غير مدركة بالإحاطة ولا مرئية بالأبصار في دار الدنيا شوف الاحتياط في دار الدنيا عشان يبقى ربنا سبحانه وتعالى سيرى في الآخرة وهي موجودة بحقائق الإيمان من غير حد ولا إحاطة ولا حلول يقول الشيخ وأما لفظ الأركان والأعضاء والأدوات فيستدل بها النفاة على نفي بعض الصفات الثابتة بالأدلة القطعية كاليد والوجه والشيخ هنا بيقول إيه تعالى عن الحدود والغايات والأركان يعني وتعالى عن الأركان والأعضاء والأدوات واحنا قلنا ان احنا المفروض نحتاط في الألفاظ والكلام ده قلناه في مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة ان المفروض ان احنا لا نتكلم الا بالالفاظ الشرعيه اللي هي قال الله وقال الرسول ما نخترعش الفاظ من عندنا لكن قد يضطر الانسان للتعبير عن الحق والرد على الباطل ان يستخدم بعض الالفاظ فالالفاظ دي يسال بقى انت قصدك ايه اذا كان المقصد صحيح تقبل اذا كان المقصد باطل ترد عليه كائنا ما ان كان فهنا الكلام بتاع الشيخ ده ما جاش في السنه كلمه الحدود والغايات والاركان والاعضاء والادوات والجهاد الكلام ده ما جاش في السنه يبقى نسال الشيخ بقى قصده ايه ونحمله على احسن المحامل له بعض ال- لما هو بيقول بقى تعالى عن الادوات عن الاعضاء يقول لك شوف طب ينفي اليد كاليد والوجه قال تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي قال سبحانه وتعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه وقال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه وقال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام الشيخ يقول هذا ولا يصح تأويل من قال أن المراد باليد القدره فإن قوله تعالى لما خلقت بيدي لا يصح أن يكون معناه بقدرتي مع تثنية اليد بيدي أنا مش عايز أدخل في وزي ما قلت في البداية شرح العقيدة إن أنا قصدي من شرح العقيدة ديك عقيدة سهلة ترقق القلوب لا تعقد المسائل فمش عايز عشان كده ادخل في الرد على المبتدعه لان الردود عليهم كتير ودي مش شغلتي انا في سكه التزكيه ولكن بمنتهى البساطه ابن الجوزي له كلام طيب في صيد القاطع بيقول ان الله عز وجل اراد ان يثبت في قلوب خلقه عظمته فاثبت اولا عندهم ليس كمثله شيء وهو وهو السميع البصير هذا النفي المجمل ليس كمثله شيء انتهينا خلاص ولا يحيطون به علما انتهت ثم جاء القرآن والسنة لإثبات عظمة الرب فجاء هؤلاء المؤولون النفاة لما اجتهد الشرع في إثباته واجتهدوا في نفيه ليزيلوا هذه العظمة من القلوب يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله في كتاب صيد الخاطر كلام جميل جدا ورائع لو ان احنا بنقول ان ابن الجوزي ملخبط في موضوع الاثبات والتأويل فاثبت دي عندك ان هو ابن الجوزي احيانا تلاقيه مؤول او يميل الى التأويل اكثر لكن شوف بقى كلامه في الاثبات احنا هنلاقي من كلامه الكلام الصح وعشان كده انا قلت كتير لما بعمل كتاب في علم القلوب ان انا ما اقدرش احيل واحد بيدور على علم القلوب على الاحياء ما اقدرش ما اقدرش احيل واحد على الكتاب ده قلت برضه في كتاب كنت بنقل منه لاحد الناس اهل هذا العصر يعني زي ما الشيخ الالباني وصفه جهمي جلد عليم لسان ما اقدرش احيل عليه في كلام حلو وكلام ممتاز وكلام جميل لكن ما اضمنش اللي بيقرا فيه ان ياكل السم في وسط العسل وهو مش جريان عشان كده ما تسمعش ان مثلا بقرا من صيد الخاطر بس يبقى كل اللي في صيد الخاطر لا ده في زلات خطيره جدا لابن الجوزي في كتاب الصيد الخاطر فخلي بالك منها شوف بيقول ايه يقول اعلم ان شرعنا مضبوط الاصول محروس القواعد لا خلل فيه ولا دخل وكذلك كل الشرائع انما الافه تدخل من المبتدعين في الدين او الجهال صح الكلام ده صح 100% الشرع صح 100% وانما الغلط يجي منين يا مبتدع يا جاهل يقول مثل ما أثر عند النصارى حين رأوا إحياء الموت على يد عيسى عليه السلام فتأملوا الفعل الخارق للعادة الذي لا يصلح للبشر فنسبوا الفاعل إلى الإلهية لقوا سيدنا عيسى بيحيي البشر قالوا بس يبقى إيه يبقى إله زي ما سيدنا علي بن أبي طالب لما ناس عبدوه قال له فحراهم بالنار قالوا بس إله لأن الرسول قال لا يعذب بالنار إلا الله يبقى أنت كده أثبتت أنك إله جهال ومبتدعا يقول ولو تأملوا ذاته لعلموا أنها مركبة على النقائص والحاجات وهذا القدر يكفي في عدم صلاح إلهيته ربنا استدل كده وأمه صديقة كان يأكلها الطعام بس كده يبقى ربنا نفى عنه الإلهية بس إن هو بإيه؟ بياكل اللي بياكل ده يبقى بيجوع واللي بيجوع ده يبقى محتاج ما يبقاش ما ينفعش إله لأن الإله غني ما يبقاش محتاج بمنتهى البساطة ان اللي بياكل ده يحتاج يدخل حمام مش قالوا لهارون الرشيد لما حصروا البول قالوا له تدفع كام ونسيبك تروح حمام قال كل ملكي قال شوف ملكك ما شافش شخه بولة ادي ملك الدنيا محتاج هو محتاج يدخل حمام ازاي يبقى اله هو محتاج ايه انا مش متخيل عقائد النصارى المهلهله دي ازاي تدخل على الناس انهم يتصوروا ان رب يبقى ببطن امرأة وينزل من فرج امرأة بالدم ازاي يتصوروا ان رب واله ياكل ويشرب ويدخل حمام ويمشي على رجلي حافي ويضرب بطوب يخور دم ده اله حاجة عجيبة جدا ازاي عاقل يصدق الكلام ده الشاهد نرجع لموضوعنا ده كلام ابن الجوزي مش كلام انا المهم يعني ولو تأملوا ذاته العالم أنها مركبة على النقائص والحاجات وهذا القدر يكفي في عدم صلاح إلهيته فيعلم حينئذ أن ما جرى على يديه من إحياء الموتى يعني فعل غيره وقد يؤثر ذلك في الفروع مثل ما روي أنه فرض على النصارى صوم شهر فزادوا عشرين يوما ثم جعلوه في فصل من السنة بآرائهم من هذا الجنس تخبيط اليهود في الأصول والفروع وقد قارب الضلال في أمتنا هذه المسالك لا تتبعن سنن من كان قبلكم وإن كان عمومهم قد حفظ من الشرك والشك والخلاف والخلاف الظاهر الشنيع لأنهم أعقل الأمم وأفهمها غير أن الشيطان قارب بهم ولم يطمع في إغراقهم وإن كان قد أغرق بعضهم في بحار الضلال من أمة النبي يعني صلى عليه صلى الله عليه وسلم فمن ذلك أن الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم جاء بكتاب عزيز من الله عز وجل قيل في صفته ما فرطنا في الكتاب من شيء وبين ما عساه يشكل مما يحتاج إلى بيانه بسنته كما قيل أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه فقال صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تركتكم على بيضاء نقية كالشمس لا يزيغ عنها إلا هلك فجاء قوم لم يقتنعوا بتبيينه ولم يرضوا بطريقة أصحابه فبحثوا ثم انقسموا فمنهم من تعرض لما تعب الشرع في إثباته في القلوب فمحاه منها فإن القرآن والحديث يثبتان الإله عز وجل بأوصاف تقرر وجوده في النفوس كقوله تعالى ثم استوى على العرش وقوله تعالى بل يداه مبسوطتان وقوله تعالى ولتصنع على عيني وقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الله إلى السماء الدنيا ويبسط يده لمسيء الليل والنهار ويضحك ويغضب كل هذه الأشياء وإن كان ظاهرها يوجب تخايل التشبيه فالمراد منها إثبات موجود فلما علم الشرع ما يترك القلوب من التوهمات عند سماعها قطع ذلك بقوله ليس كمثله شيء واخد بالك ازاي يعني ربنا سبحانه وتعالى قال لهم ثم استوى على العرش بل يداه مبسوطتان آه، ولتصنع على عيني والرسول يقول ينزل ربنا ويبسط يده ويضحك ربنا ويغضب ربنا قال كده لإثبات وجود الإله جل جلاله ولأن نفوس البشرية ممكن تميل للتشبيه آه يد زي دي آه رجل زي دي آه عين آه وجه قال له ليس كمثله شيء يبقى اثبت وليس كمثله شيء يقول ثم إن هؤلاء القوم عادوا إلى القرآن الذي هو المعجز الأكبر وقد قصد الشرع تقرير وجوده فقال إنا أنزلناه نزل به الروح الأمين فذرني ومن يكذب بهذا الحديث وهذا كتاب أنزلناه وأثبته في القلوب بقوله بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وفي المصاحف فقال في لوح محفوظ وقال صلى الله عليه وسلم لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو فقام قوم وقالوا مخلوق فأسقطوا حرمته من النفوس وقالوا لم ينزل ولا يتصور نزوله وكيف تنفصل الصفة عن الموصوف وليس في المصحف إلا حبر وورق فعادوا على ما تعب الشرع في إثباته بالمحو الشرع عمال يثبت أنزلناه حتى يسمع كلام الله في لوح محفوظ في صدور الذين أوتوا العلم هو قال لك لا كما قالوا إن الله عز وجل ليس في السماء ولا يقال استوى على العرش ولا ينزل إلى سماء الدنيا بل ذاك رحمته فمحو من القلوب ما أريد أثباته فيها وليس هذا مراد الشارع وجاء آخرون فلم يقفوا على ما حده الشرع بل عملوا فيه بآرائهم فقالوا الله على العرش هو ده الغلط احنا نقول زي ما ربنا قال ثم ايه استوى على العرش ولم يقنعوا بقوله ثم استوى على العرش ودفن لهم أقوام من سلفهم دفائن ووضعت لهم الملاحدة أحاديث فلم يعلموا ما يجوز عليه مما لا يجوز ال... نكمل كلام ابن الجوزي الحلقة الجاية أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله